والملائك حولك إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو نعم المولى ونعم النصير هو الواحد الأحد هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه سبحانه منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحانك
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين سبحانك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانك وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون والعلمانيون فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على ضربه تكن لكم الدنيا والآخرة فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين
يا مصطفى ولأنت ساكن موجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيد ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاي المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد قد لامني فيه الكفور ولو ضرى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمد
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد إخوتي وحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع فضفضة يوم السبت الأقصى غضب ونصر الأقصى غضب ونصر ما زلنا مع الأقصى الحبيب ما زلنا مع بيت من بيوت الله عز وجل مع أطهر بقعة بعد بقعة المسجد الحرام أيها الإخوة والأخوات يحن قلبي دائما إلى المسجد الأقصى فمن يحب الله يجب عليه أن يحب الأقصى من يحب الرسول فواجب عليه أن يحب الأقصى من يحب الله فعليه أن يحب الأرض الذي باركها الله من فوق سبع سماوات سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اللهم ارزقنا حب الأقصى وحب أهل الأقصى بكرمك يا أكرم الأكرمين الأقصى أيها الإخوة والأخوات سأتحدث في عناصر ثلاث أولا غضب والغضب نتحدث عن اليوم الذي عن اليوم الذي طلب العلامة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي من مم من مم من على منبر القاهرة ومن القاهرة من نقابة الصحفيين في القاهرة طلب من المسلمين أن يخرجوا يوم الجمعة غضبة غضبة لله وللمسجد الأقصى حقائق من يوم الغضب يبقى أول عنصر نتكلم عن حقائق من يوم الغضب حقائق أنا من النوعية اللي دايما يا إخواننا بفكر يعني إيه بفكر يعني هل الناس استجابت لنداء الدكتور القرضاوي هل الناس استجابت لصرخات الأقصى هل المسلمين في بقاع الأرض استجابوا لنداء العلماء الأجلاء المخلصين لله سبحانه وتعالى هل استجاب الناس للمسلمين المستضعفين في القدس هل استجاب الناس لذلك الأمر الحقيقة الأولى من يوم الغضب احنا بنتكلم العنصر الأول عن الغضب ثاني عنصر نتكلم عن نصر أكتوبر وربط نصر أكتوبر أيها الإخوة بالمسجد الأقصى ثم سنتحدث عن بقية العناصر إن كان معنا وقت بمشيئة الله سبحانه وتعالى العنصر الأول يوم الغضب يوم الغضب أيها الإخوة الأخوات الحقيقة الأولى حينما طلب العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أطال الله في عمره وثبته الله وحفظه الله من المسلمين أن يخرجوا بصرخة واحدة من أجل المسجد الأقصى اعطاء رسالة أولا للمسلمين المستضعفين في فلسطين أننا معكم مصداقا لقول رسول الله في الحديث الذي هو في صحيح البخاري مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم مثل الجسد الواحد مثل الجسد الواحد بمعنى عاوزين نوصل فكرة أن الإسلام دين عالمي وأن أخي المسلم في فلسطين هو يعني عضو من أعضاء جسد الأخ الموجود في مصر وعضو من أعضاء الأخ الموجود في الجزائر وكذلك في المغرب وفي ليبيا وفي موريتانيا كل مسلم في بقاع الأرض يبقى ده عضو من أعضاء أجساد المسلمين هو ده المنظور الإسلامي الذي طلب من أجله خروج الناس طيب هل الناس خرجت وهل الناس غضبت لله عز وجل في الظاهر أيها الإخوة والأخوات كانت هذه الحقيقة إيه هي الحقيقة الحقيقة الأولى التي ينبغي أن نتحدث فيها ويا ليت المسلمين في بقاع الأرض يكتبوا خلفي يا أخوانا والله يكتبوا ورائي هذه الحقائق الحقيقة الأولى عقيدة المسلمين وعقيدة الصهاينة اليهود يحاربون بعقيدة والمسلمين إلا من رحم ربي بلا عقيدة فعقيدة المسلم ينبغي أن يفهمها فهما صحيحا فهل فهم الناس العقيدة التي جاء بها النبي من عند الله سبحانه وتعالى في العقيدة أيها الإخوة والأخوات أن نؤمن بالله والإيمان بالله معناه أن نرتبط ببيت الله عز وجل فمكان الصلاة هو بيت الله سبحانه وتعالى وفضل الله المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله على سائر المساجد يبقى دي العقيدة اللي احنا بنتكلم عليها من أجل ذلكم أنزل الله آدم مخصوص من أجل بناء المسجد الحرام ثم بعده كما في صحيح البخاري أمر الله آدم عليه السلام يعني الرواية في صحيح البخاري حينما سأل أبو ذر الرسول صلى الله عليه وسلم أي المساجد في الإسلام بني أول فقال المسجد الحرام قال ثم أي قال المسجد الأقصى الرأي الراجح عند العلماء أن الذي بنى المسجد الحرام آدم ثم من بعده بأربعين سنة سيدنا آدم بنى المسجد الأقصى الله سبحانه وتعالى يأمر سيدنا آدم أن يترك مكة ويذهب مباشرة إلى هناك إلى المسجد الأقصى ليبني المسجد الأقصى المسجد الحرام نتيجة تغيرات الأزمان تلاحى من على الأرض ولكن القواعد موجودة في باطن الأرض وكذلك هو المسجد الأقصى نفس الحكاية يبقى معالم المسجد الأقصى من الظاهر من ظاهر الأرض اختفت لكن القواعد موجودة على الجبل الموجود الآن جبل الموجود عليه المسجد الأقصى حاليا يبقى ها هنا وها هنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أمره الله أن يجدد بناء بيت الله الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا يبقى هنا سيدنا إبراهيم رفع القواعد يبقى القاعدة موجودة أساس البيت موجود طيب ده سيدنا إبراهيم طب المسجد الأقصى من جدد بنيان المسجد الأقصى شوف العقيدة المسلمين ركز معايا شوية يبقى سيدنا إبراهيم جه في سنة كام 1800 قبل الميلاد فات 800 سنة معالم المسجد الأقصى اختفت تماما فأرسل الله سليمان عليه السلام يأمره الله سبحانه وتعالى أن يصعد هذا الجبل ويقوم بتجديد بيت الله المسجد الأقصى قال له الله سبحانه وتعالى يا سليمان جدد القواعد وأسس المسجد الأقصى ها هنا فجمل سيدنا سليمان المسجد الأقصى وعبد الله فيه يبقى ها هنا مسجد وها هنا مسجد أمال إيه حكاية الهيكل مفيش حاجة اسمها هيكل والأدلة كثيرة ليست هناك معالم في مدينة القدس لأي معلم من معالم أي عبادة من عبادات اليهود بما فيهم, المز... بما فيهم الهيكل مفيش حاجة اسمها هيكل لأن سليمان بنى مسجد إن الدين عند الله الإسلام ما كانش فيها حاجة اسمها كنيس إسرائيلي ولا كنيس صليبي ده دي اختراعات اليهود والنصارى ما كانش عندهم الحاجات دي أصلا لكن كل واحد فيهم كان إيه كان بيعبد ربنا في بيت الله بيت الله عبارة عن إيه عن مسجد يبقى أول مسجد في الكون الحرام تاني مسجد الأقصى ولذلك اربط شوية أول ما جه سيدنا محمد من نسل سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم في وقت في وقت الشدة والعذاب والنكال الله يأمره يا محمد نعم يا رب اضطهدوك نعم أبو جهل شدد عليك نعم أهل قريش شادين عليك آه أعمل إيه يا رب أأمرك إنك الآن هتجيلك دبة مع جبريل عليه السلام هتركبها هتاخدك من المسجد الحرام للمسجد الأقصى قال لا ليه يا رب عشان أنا محتاجك توصل هنا أنا عاوزك توصل المسجد الأقصى ليه عشان تقول لأمتك أن هذا المسجد عقيدة عقيدة مرتبط بالمسجد الحرام يعني اللي يضيع المسجد الأقصى يضيع المسجد الحرام يبقى في قدسية هنا وفي قدسية هنا طب وبعدين طب ليه النبي ما طلعش من هنا أصلا لا عشان يربطنا بالعقيدة يا مسلم يا عبد الله يا من تنسب إلى الإسلام اعلم علم اليقين قدسية المسجد الأقصى يعني بعد قدسية المسجد الحرام يعني ده مسجد وده مسجد بتحبهم يا رب بحبهم طب وبعدين شوف الارتباط فالله يرسله سبحانه وتعالى برحلة الإسراء يسير يسير يسير لحد ما يصل إلى المسجد الأقصى ومن هنا يصعد في المعراج إلى السماء طب ليه ما طلعش من المسجد الحرام لا ليه عشان رسالة من الله خلي بالكم الخبثة واللؤمة اللي بدلوا الأديان وحرفوا الأديان وقتلوا الأنبياء اليهود هيجوا في آخر الزمان وهيجوا احتلوا القدس وخلي بالكم عاوزين ياخدوا منكم المسجد الح- الأقصى وهيلقوا فيه هنا هيكل بتاع سليمان فانتبهوا ولذلك الرسول يقول لا تقوم الساعة الحديث صحيح مسلم حتى يقاتل المسلمون اليهود فينادي الحجر والشجر يا عبد الله حينما يختبئ اليهودي فيختبئ اليهودي فيختبئ اليهودية خلف ال- اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر ينادي الشجر والحجر يا عبد الله يا مسلم يا مؤمن نعم إن خلف يهوديا تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود شوف عقيدة اليهود مؤمنين بكلام سيدنا محمد فكثفوا من آه، غرس أشجار إيه آه، أيوة الشجرة اللي قال عليها النبي شوف عقيدة اليهود والمسلمين مش مصدقين النبي إلا من رحم ربي شوف العقيدة والعقيدة يبقى دي عقيدة يا اخوانا العقيدة ديت في يوم الغضب للأسف ما ظهرتش عند المسلمين يبقى في ايه في جهل بالإسلام في جهل بالعقيدة في عدم فهم للعقيدة ده ركن يا اخوانا الركن الثاني في حاجة في العقيدة اسمها الولاء والبراء يعني ايه يعني احنا موالين لله احنا تابعين لمين لله مين بيأمرنا بنطيعه الله مين بينهانا الله ابعد حاضر يا رب خلي بالك طيب الولاء يبقى احنا منتسبين للإسلام وبس للإسلام لا وللرسول لما يجي حد يشتم الرسول نغضب غضب شديد نجيب حق النبي صلى الله عليه وسلم نحافظ على النبي نحافظ على عقيدة النبي على رسالة سيدنا محمد على سنة النبي طب وبعدين وتخلي بالك من العقيدة من الولاء والبراء يكون لك ولاء للمؤمنين مين المؤمنين دول زي أهل فلسطين وأهل أفغانستان وأهل الصومال كل المستضعفين في في بقاع الأرض الرسول يقول المسلم أخو المسلم والحديث في الصحيحة المسلم أخو المسلم اسمع للعقيدة لا يسلمه ولا يخذل بل يكن معه يد بيد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل ما يخذلوش ما يسبهوش إيه اسمع الله ولي الذين آمنوا ولي الذين آمنوا آه ولي الذين آمنوا يبقى المؤمن ها يبقى عقيدته مع مين مع الله خلي بالك والعقيدة دي بتقول لك خلي بالك أخوك المسلم ده من الولاء إنك أنت تنصره والبراء تتبرأ من كل واحد ظلمه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ما تحطوش ايدكم في ايد الخونة والمرتزقة طب وبعدين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يبقى الكفرة والمنافقين أولياء بعض شوف عبد الله بن سبأ عبد الله بن سلول في المدينة كان موالي اليهود ضد الرسول ومشر- ومشركي قريش فأول حقيقة يا الإخوة عقيدة المسلمين وعقيدة الصهاينة الصهاينة فانكشف وانفضح الأمر طيب يبقى ظهرت العقيدة ظهرت العقيدة يعني إيه؟ يعني دور العلماء كان ضعيف العلماء مش معرفين الناس العقيدة والعلماء ما كانوش في الساحة المعركة ما دخلوش الساحة ما دخلوش المعركة ما فيش إلا الدكتور يوسف القرضاوي وقل مؤمنة صادقة من العلماء إلا من رحم ربي طب وبعدين ده حقيقة مرة يا اخوانا لازم نستفيد اسأل نفسك ما خرجوش ليه ما نصروش ليه اهي عقيدة واضحة اهي. يبقى الناس مش فاهمة العقيدة ولا فاهمة النصرة ان النصرة دي واجبة ومن العقيدة أن نحمي بيت الله المز- المسجد الأقصى ما هم مش فاهمين ما حدش فهمهم ما حدش عرفهم دي العقيدة يا أخوانا الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات عقيدة اليهود شوف حرص اليهود على تنفيذ أوامر التوراة المزيفة والتلمود المزيف يا الله شوف المسلمين ضعف مش فاهمين إلا من رحم ربي وشوفوا اليهود من 1800 حاجة و70 وعندهم حرص كل الحرص على تدمير المسجد الأقصى واحتلال فلسطين 1800 1800 فاليهود ينظرون إلى فلسطين وإلى مدينة القدس وإلى المسجد الأقصى نظرة المسلمين إلى المسجد الحرام ومكة والقبلة يا شيخ سالم مش عاوزك تقول كلام إنشائي مين اللي قال الكلام ده هرتسل مؤسس الصهيونية العالمية لبني صهيون هرتسل بيقول لهم إيه بيقول لهم لو اتمكن لينا وأنا على قيد الحياة وكان في إيدي أعمل حاجة أول حاجة هعملها هدمر آثار المسلمين في فلسطين كل أثر إسلامي وخصوصا المسجد الأقصى وكل معلم من معالم الإسلام وسأحرقه ده كلام مين؟ ده كلام هرتسل مؤسس الصهيونية اللي تلاميذه موجودين الآن في فلسطين المحتلة اسمع معي يا أخي الحبيب يقول هرتسل في مذكراته موضح عقيدة اليهود إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي شيء سوف أزيل كل ما ليس مقدسا لدى اليهود يقصد يعني آثار المسلمين وسوف أحرق الآثار كل مسجد للمسلمين التي مرت عليها قرون يا الله تعالى شوف يوسي بيلين اللي بيسموه العرب ده حمام السلام راجل بيتكلم عن السلام يوسي بيلين حمامة السلام في بني صهيون ماذا يقول؟ يقول إن جبل الهيكل بالنسبة لليهودي وجميع اليهود في أنحاء العالم هو بمثابة مكة أو الكعبة بالنسبة للمسلمين ومن المستحيل لواحد من بني إسرائيل أن يتنازل أن يتنازل عن الهيكل يا الله إيه العقيدة ديت وإيه التصميم ده مع إن التوراة مزيفة والتلمود مزيف لكن شوف حرص السادة وقادة الصهاينة قارن بقى قارن بين حرص هؤلاء على تطبيق هذه العقيدة الزائفة وبين أصحاب العقيدة الصحيحة يقول هيرتسل في مذكرات اسمع معايا يقول ابن غريون لا معنى لإسرائيل بدون القدس ولا معنى القدس بدون الهيكل فلا بد من هدم المسجد الأقصى وبعدين اسمع معايا أخي الحبيب طيب آه آه آه معنا معنا آه السيد السيد فضيلة الشيخ والحبيب إلى قلبي فضيلة الشيخ كمال الخطيب البطل المجاهد المكافح أسأل الله أن يثبته وأن يحفظه وكان معي في لقاء قبل هذا اللقاء وقد اعتقل من بني إسرائيل من بني صهيون وفك الله أسره فداء للأقصى فقد لبى نداء الأقصى وقال لبيك أقصى وضرب وجرح فهو معي الآن على الهاتف من القدس ليحكي لنا الآن يعني آخر التطورات في ساحة المسجد الأقصى و... وبفضل الله بفضل الإخوة اللي هم دخلوا 200 واحد فقط لا غير كانوا داخل المسجد بيحموا المسجد الأقصى بالإيمان أجساد عارية نعم لكن ملأ بالإيمان آه، ظهروا اليهود وعاد اليهود أدراجهم معنا فضيلة الشيخ كمال السلام عليكم يا فضيلة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله يا أخي أنا سعيد بلقائك وإني أحبك في الله أنا أحبك كذلك أحبك الله الذي أحببتنا لأجله يا شيخ سالم حياكم الله الحمد لله على سلامتك ربنا يسلمكم ويكرمكم إن شاء الله ربنا تعالى يحفظك ويكتب لنا ويثب- ولكم صلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله آمين يا أخي الحبيب معا إن شاء الله حدثني يا أخي على آخر التطورات وإيه اللي حصل إن شاء الله وقول لي عن يوم الغضب كان يوم الجمعة عندكم إيه اللي حصل
وما حصل لأخي والإخوة المشاهدين جميعا أن هذه الأيام هي أيام أعياد عند الشعب اليهودي وما أراده اليهود في هذه المرحلة آه، إنما هي محاولة لدخول المسجد الأقصى المبارك واقتحامه من أجل أداء صلوات وطقوس وشعائر دينية تلمودية في ساحات المسجد الأقصى المبارك وهذا ما لم يكن يفعل من قبل هذا طبعا قادنا نحن في الداخل الفلسطيني إلى إعلان آه، النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك آه، من أجل الدفاع عنه ومن أجل منعهم خاصة ونحن قد آتانا الله عز وجل نعمة من عنده سبحانه بأن جعلنا أقرب الفلسطينيين وأقرب العرب وأقرب المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك فمن يلبي النداء إن لم نلبي نحن النداء وهذا ما كان والحمد لله إلا أننا وجدنا طبعا أن الشرطة الإسرائيلية لا تسمح لدخول المسجد إلا لمن هم فوق الخمسين من المسلمين ومن هم دون ذلك فقد بقوا عند بوابات الأقصى وكنا معهم والحمد لله الأمر طبعا الذي أغاض الشرطة الإسرائيلية كيف أن من في داخل المسجد يحول دون اقتحامه ومن في الخارج معتصمين عند بواباته الأمر الذي دفعهم للاعتداء علينا عبر فرق الخيالة وفرق الكلاب والغاز المسيل بالدموع والهروات والعصي طبعا كلكم شاهد كما كان حاصلا هناك اعتقال البعض من الإخوة وإسالة دم الآخرين وكان القرار بعد اعتقالنا بإقصائنا عن المسجد الأقصى وعن القدس أنا أقصيت مدة أسبوعين لا يسمح لي بالوصول حتى إلى كل القدس الشريف واخي طبعا رئيس الحركه الاسلاميه الشيخ رائد صلاح منع شهرا كاملا من الوصول الى القدس والاقصى الشريف لكن هذا المنع وهذا التقييد لم يلغي الحقيقه المباركه التي تمثلت بانه طوال الاسبوع بدءا من السبت الذي فات وحتى هذا اليوم السبت لم يستطع هؤلاء الدخول ولا تدنيس حرمه المسجد الاقصى المبارك وهذا ولا شك والحمد لله كان يمثل نقله نوعيه في الدفاع الحقيقي عن المسجد من قلة قليلة إلا أنها بإيمانها بحقها إيمانها بأنها صاحبة هذا المسجد إيمانها بأن المسجد الأقصى لن يكون يوما من الأيام هيكلا ولا معبدا هو الذي قوى عزيمتها بالتوكل على الله ومنعهم من تدنيس هذا المسجد واقتحامه بارك الله فيك آخر التطورات أخي الحبيب
آخر تطورات الأقصى بالأمس ومع بداية نهاية هذه الأعياد نعم تم فتحه لامام المصلين المسلمين وهذا نقول باسف كيف ان الظالم والمحتل هو الذي يمسك بمفاتيح المسجد ويمنعنا من الدخول او يسمح لنا ولكن هذا هذا التخفيف الجزئي عن المسجد الاقصى المبارك اولا مرده مرده الى حاله الضغط التي تشكلت على المؤسسه الامنيه الاسرائيليه عبر صمود اخواننا واخواتنا المرابطين ولكن هذا لا يعني أن الحصار قد رفع كليا عن المسجد الأقصى المبارك فما دام الاحتلال قائما إذا ما دام المسجد الأقصى محاصرا وهذا يدفعني للإشارة إلى أن مرحلة لا أقول التخفيف إنما التراجع من قبل المؤسسة الإسرائيلية بدأت عبر إعلان رئيس الدولة الإسرائيلي شمعون بيرس وقوله بأننا لا نحفر تحت المسجد الأقصى وقول الحاخام الأكبر لإسرائيل بأن دخول اليهود الى الاقصى ليس متاحا في الشريعه اليهوديه هذا ولا شك جاء في اعقاب الصمود والبطوله التي اظهرها الفلسطينيون في تصديهم لاولئك المارقين من الجماعات الدينيه الا اننا يجب ان ندرك ان الخطر على المسجد الاقصى خطرا مستمرا ودائما فهذا لا يعني اننا لن نفاجأ في قادم الايام بانهم سيحاولون مره ثانيه اقتحام المسجد الاقصى المبارك ولكن انهم عادوا فنحن سنعود كما قال الله عز وجل وإن عدتم عدنا نعم إن عادوا لاقتحامه فسنعود للرباط ودوام الرباط فيه لأننا أبدا لن نفرط في مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكني عبر فضائيتكم الكريمة أخاطب جموع العرب والمسلمين لأقول لهم إن حبنا للمسجد الأقصى المبارك وإن دفاعنا عنه يجب أن يكون حقيقة على وتيرة أعلى وأعظم وأكبر مما رأيناه في سابق الأيام لأن الخطر محدق بالمسجد الأقصى المبارك ويجب أن تتنادى الأمة كلها لأنه حقيقة لا عذر لنا أمام الله عز وجل ولا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمس المسجد الأقصى المبارك وفينا عين تطرف عار على أمة تنتمي إلى محمد عليه الصلاة والسلام أن يمس مسجدها أن تهان قبلتها الأولى بينما نحن ننظر وعبر الفضائيات والبث المباشر إلى هذه الانتهاكات إذ لا قبل حقيقة لا قبل لهؤلاء الفلسطينيين وهم قلة ممن يستطيعون الوصول إلى الأقصى أن أن أن يسعوا بهذه الإمكانات المتواضعة إلى رفع الضيم عن المسجد الأقصى المبارك لا بد أن تتضافر أن تتضافر جهود الأمة كلها مسلمين وعرب وفلسطينيين حتى تدرك إسرائيل أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك سيكلفها ثمنا غاليا بارك الله فيك أخي الحبيب أريد منك يعني يعني بعض ال- ما المطلوب من العرب ومن المسلمين آه، بالنسبة ل- للأقصى وللقدس وللإخوة في فلسطين الواجب الديني اللي ربنا أمرنا به تجاه هؤلاء عاوز منك تقول لنا أمور عملية يعني إحنا ننصر إزاي الأقصى وننصر إزاي الإخوة في في في, في القدس إزاي نعينكم يعني عايزين حت مجموعة أمور عملية لأن إحنا الكلام كتر إحنا محتاجين حاجة عملية يعني يعني يعني أصدقك القول يا فضيلة حضرة الشيخ سالم أن هذا السؤال طالما سمعناه وأننا نكاد نمل ونسأم من أن نظل نقول ماذا يتطلب من الأمة أن تفعل هل بات خافيا على أمة الإسلام والعرب أن المسجد الأقصى المبارك تنتهك حرماته نعم نحن قد يكون طلبنا غير معقول إذا طالبنا شعوبنا بأن تزحف نحو الحدود لا ليس هذا الذي نطلبه ولكن بإمكان شعوبنا المباركة أن تشكل ضغطا على الأنظمة على الحكومات الصامتة أن تشكل ضغطا على القيادات الرسمية التي باتت الآن لا, لا, لا تنطق ولو ببنت شفا كنا في الماضي نعيب على الزعماء والقادة العرب إن سمعناهم يشجبون وينددون ويستنكرون اليوم أصبحنا نتمنى لو أنهم شجبوا لو أنهم نددوا لو أنهم استنكروا حتى الشجب بات بضاعة نادرة حتى الاستنكار بات أمنية نتمنى لو تتحقق لذلك شعوبنا عبر تضامنها عبر احتجاجاتها في المساجد عبر اعتصاماتها في الشوارع عبر وسائلها الشعبية التي تشكل ضغطا محليا لينتقل هذا الضغط المحلي عبر القيادات والمسؤولين الرسميين الى ضغط على اسرائيل وحكومتها لتدرك ان عداءها للمسجد الاقصى المبارك انما هو عداء لكل عربي ولكل مسلم في هذا الكون، لذلك نحن نطالب ان تتشكل حاله من الضغط الشعبي، حاله من المدود البشريه التي تتحرك في القاهره وفي دمشق وفي بغداد وفي الرياض وفي عمان وفي مراكش من اجل ان أن تدفع القادة دفعا من أجل أن تدفع المفتين الرسميين من أجل أن تدفع فضيلة شيخ الأزهر ليعلي صوته ليقول لإسرائيل بأنكم أنتم بمواقفكم هذه لا تسيئوا إلى الفلسطيني فقط أنتم تسيئوا إلى كل عربي إلى كل مسلم في هذا الكون عندها أنا أجزم أن إسرائيل لو ترى هذه الجموع البشرية الزاحفة في كل مكان في العاصمة العربية لا يمكن إلا أن تقف وقفة سؤال حقيقية مع ذاتها لتعلم أنها بالتالي فتحت جبهة ما قاله سيلفان شالوم أول أمس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن المعركة الأخيرة على المسجد الأقصى قد بدأت فهو إن رأى جموع القاهرة ودمشق وعمان والرياض ومراكش تخرج إلى شوارع هذه العواصم سيعلم أن معركته الأخيرة ليست مع مليون ونصف فلسطيني في داخل فلسطين التاريخية وليست مع عشرة ملايين فلسطيني إنما معركته مع 1570 مليون مسلم هؤلاء هم الذين سيقول له إنك أنت نعم توقد وتشعل فتيل هذه الحرب لكن لست أنت الذي ستطفئها بالتالي ستدرك إسرائيل أنها بين يدي وضع غير عادي وغير طبيعي هذا ما يتطلب من الشعوب أن تفعله عذرا أخي الشيخ سالم نحن لسنا بحاجة إلى طعام ولا بحاجة إلى شراب ولا بحاجة إلى مال ولا بحاجة إلى دعاء وإن كان الدعاء هو هو السلاح الاستراتيجي الأول قبل كل سلاح ولكن الدعاء يتطلب شيئا من القطران وأما القطران المطلوب فهو تحرك جموع شعبية كل في موقعه من أجل أن تتحرك القيادات الرسمية للضغط على إسرائيل فضيلة الشيخ كمال خطيب أنا سعيد بلقائك وسعيد بسماع صوتك ثبتك الله حفظك الله أمنك الله أنت وإخوانك في المسجد الأقصى وأسأل الله أن يحفظ لنا بيت المقدس جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات التي تخرج من القلب وإلى القلب أيها الإخوة والأخوات هذه هي الحقيقة الأولى من يوم الغضب هذه حقيقة أولى الحقيقة الثانية يا إخواني الباطل اتحد على إرسال رسالتين الرسالة الأولى كانت إلى الفلسطينيين في الداخل في القدس وفي غزة هذه الرسالة مفداها انتبهوا ليس معكم أحد لا من الشعوب ولا من القيادات هذه هي كانت الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الفلسطينيين وهل أتت أكلها رأينا عند بعض الفلسطينيين وللأسف هذه النغمة يقول يعني لم يخرج الناس من أجل الأقصى إلى غير ذلك أنا أقول لكم أيها الإخوة هناك فارق بين من منع من الخروج وفارق بين من لم يخرج بل منع الناس من الخروج أعطيكم مثال أيها الإخوة والأخوات في بعض البلدان العربية وليست يعني آه، ليست منا ببعيد هذه منعت تماما أي ذكر ووضعت آه، يعني انذارات شديدة اللهجة الأئمة والخطباء من يتكلم عن القدس وعن الأقصى سيعزل من منصبه الأمر الثاني أيها الإخوة أن في بعض تظاهر يعني وبين هذا الغضب في داخل المساجد داخل المساجد لكن مفيش كاميرات صورت واللي اتصور الكاميرات خدوا منه الفيلم بتاع الكاميرات عشان الناس اللي هم في فلسطين ما يعرفوش ان الناس غضبانه عشانهم يا عشان يقول لهم ان انتوا مقطوعين انتوا بتحاربوا على ايه انتوا بتقاوموا على ايه ده انتوا بمفردك بمفردكم كل مسلم في بقاع الارض ليس معكم هذه الرساله ارادوا ان يرسلوها الى اخواني في فلسطين وانا اقول لكم ايها الاخوه العمل يقاس بالنتائج بالثمره بالنتائج الفلاح لما بيجي يزرع بيشوف الثمرة في النهاية إيه هل يوم الغضب ده نجح ولا ما نجحش أقول لكم نجح هل اعتكاف الإخوة داخل مسجد الأقصى نجح ولا ما نجحش لا نجح إزاي تعالوا معايا العملية يا إخواننا لا تقاس بكثرة الناس لا, تكا... لا تقاس بكثرة الناس نعم هناك قلة مؤمنة صادقة غضبت وهناك ألوف مؤلفة غضبت ولم تخرج يعني في صدرها غضب شديد جدا لكن لم تستطع أن تخرج ومنعت من الخروج هذه واحدة الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات يعني كان في في سوريا غضبة شديدة جدا في سوريا في لبنان في لبنان في تركيا وأيضا في مصر في جامع الأزهر وفي عمرو بن العاص وفي الشرقية وفي دمياط وفي بعض البلدان الأخرى التي لا لا لم أذكرها الآن يعني أنتوا فاكرين في غزوة حنين في يوم حنين الصحابة قالوا لن نهزم اليوم من قلة بالكسرة ديت كانت الهزيمة في بداية المعركة لكن في النهاية النبي نادى على مين؟ على أصحاب العقيدة الصحيحة وقال يا عباس نادي على أصحاب الشجرة اللي هم جلسوا معه في صلح الحديبية يا أصحاب السمرة ده ينادي فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأت المعركة الحقيقية مع الكلة المؤمنة مع الكسرة الكافرة وهزمناهم بإذن الله عز وجل طيب معنى ذلك إيه؟ بسبب الصمود داخل المسجد الأقصى وخارج المسجد الأقصى من الإخوة الفلسطينيين كانت النتيجة أن شمعون بريز رئيس الكيان الصهيوني يصرخ ويقول لرئيس الأركان اسحب هذه القوات من حول المسجد الأقصى واترك الناس تخش ليه؟ أنا أشم رائحة انتفاضة أيام شارون الشعب الفلسطيني سينتفض وخصوصا هم عزلوا الضفة عن القدس قبل أسلو كان أهل الضفة بينسندوا أهل القدس لكن ببركات أسلو ومصيبة أسلو عزلوا الضفة عن القدس فأصبح أهل القدس يعني في المعركة بمفردهم وطبعا انتوا عارفين أهل غزة هم راخرين متحصرين فأصبح الفلسطيني الموجود داخل 48 هو الوحيد في المعركة مين اللي معاه؟ ما معاهوش إلا الله إلا الله ولذلك سيدنا بكر قال إيه لا تحزن ما معناش حد ما فيش إلا أنت يا رسول الله هنموت وإحنا في الغار قال لا تحزن إن الله معنا الكسرة اللي كانت مع سيدنا موسى عليه السلام ما نفتوش ما نفعتش موسى عليه السلام قالوا إنا لمدركون ما عندهمش عقيدة إنا لمدركون يعني فرعون هيموتنا ويذبحنا يا ريتنا ما خرجنا معاك يا موسى فقال كلا إن معي ربي سيهدين يا إخوانا مش عاوزكم تيأسوا إخواتي في فلسطين ما تيأس مش بالكسرة في فرق بين الناس ما تطلعش ومش غضبانة في فرق بين الناس غضبانة ومنعوا عشان الرسالة توصل لكم أنتم بمفردكم وأنا أجزم وأقول لكم بل مليارات المسلمين معكم بإذن الله عز وجل لكن هذه المليارات تحتاج إلى قيادة والقيادة نائمة وهم العلماء بصراحة العلماء دور العلماء والإعلام كان هابط للأسف الشديد يعني قلة من العلماء فقط هي التي تكلمت وحركت وكثرة من العلماء الذي يعني يأخذون الملايين المملينة لم نسمع منهم يعني كلمة واحدة نصرة للمسجد الأقصى أيها الإخوة والأخوات يا رب تكون رسالتي وصلت لإخوة في فلسطين أقول لكم بكل صراحة يعني في خرج مظاهرات في الأردن وفي سوريا وفي يعني في في في غزة وفي الضفة وفي إخوانكم في سوريا وإخوانكم في تركيا وهنا وهناك ولكن أيها الإخوة ما كانش الناس خرجت لإيه السر لأن كان في حدثين الحدث الأول كان آه، ال- ال- المصيبة الكبيرة اللي فعلتها السلطة الفلسطينية بتأجيل آه، وثيقة جلدستون الوثيقة ديت عملت صدمة للعالم الإسلامي بقى الفلس... الفل... الرئيس الفلسطيني مش عاوز ينتقم من بني إسرائيل خصوصا كان 48 واحد م- مؤيد يعني كده كده إسرائيل كان آه، رئيس الأركان واللي كانوا في السلطة وقتئذ كانوا هيخشوا السجن داخلين السجن يعني داخلين السجن داخلين السجن أيوة كان هيبقوا مصب... أصبحوا يعني مجرمي حرب ولكن بسبب التأجيل السلطة الفلسطينية ديت عملت مصيبة عملت انهزامية عند المسلمين في جميع أركان الدول الإسلامية والله يعني إذا كان ال- الرئيس الفلسطيني عمل كده والقيادة الفلسطينية عاملة كده أمال إحنا نعمل إيه؟ ما هو ده عدم الربط بالعقيدة اللي أنا اتكلمت عليه في أول حقيقة من الحقائق عشان كده أقول لكم الناس معاكم ويكفي أن الله معكم وإن تخلى عنكم كل الناس فالله معكم سبحانه وتعالى ولذلك الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقذف في قلوبهم الرعب هذا هو الدرس الثاني ومعانا اتصال يا أستاذ حمدي أيوة يا أستاذ حمدي طيب يلا حبيبي طيب من هنا من هنا أيها الإخوة ال ال ال يوم الغضب ده نجح أنا عندي أنا نجح بصراحة إحنا كسبنا ناس يا إخواننا ما كانوش بيتكلموا في القضية الفلسطينية أبدا عرفنا حاجة مهمة جدا ودي الحقيقة الثالثة ميز الله في هذا اليوم المنافق من المؤمن المنافق من المؤمن أيوة ميز الله سبحانه وتعالى المنافق من المؤمن قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين بين ربنا الحقيقة اللي احنا محتاجين عمال نتكلم عليها بقالي سنين ان في ناس ربنا اصطفاها في فلسطين وفي ناس نايمة مش عاوزة الاصطفاء كل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فربنا اصطفى شعب فلسطين انا بسميه الشعب المختار حاليا هم الصهاينة بيقولوا احنا شعب الله المختار لا ده شعب فلسطين المجاهد فقط لكن المنافق لا هم دول الشعب ربنا اصطفاه واختاره من أجل أن يدخل المعركة مع ألد أعداء الله على الأرض اليهود أن- بني إسرائيل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين في كتير من العلماء بيتكلموا حلو قوي ياه على كلامهم الجميل لكن في موقف الأقصى ما ما كلمش ما هو ربنا لازم يميز ده من يميز ده الصحفيين ده في واحد صحفي ساب مصيبة الأقصى ودانه شتيمة في حماس مش عارف حماس مسببه له إيه أنا ما اعرفش والله عمال يشتم في حماس واللي جابه حماس واليوم اللي شفنا فيه حماس وما كلمش كلمة واحدة عن المسجد الأقصى وإجرام الصهاينة في المسجد الأقصى وإجرام الصهاينة مع المسلمين الفلسطينيين في آه، فلسطين سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس يعني مين أولى وأحرى إن إحنا نتكلم إيه نقول للشعوب إيه مين الظالم لا الظالم حماس حماس هي اللي احتلت المسجد الأقصى حماس هي اللي عمالة تعذب الناس في الأقصى حماس هي اللي عمالة تبطش بالناس في الأقصى الله يعني ساب الموضوع وطلع موضوع تاني موضوع النقاب الله هو ده وقته يا عم انتوا زعلانين ليه فرض ولا مش انت ما انتوا مالكوا فرض ولا مش فرض الله انتوا مش تقولوا حريه شخصيه لابسينه حريه شخصيه الله المفتي الجمهوريه السابق فريد واصل الله يديله الصحه والعافيه الدكتور فريد آه، دكتور محمد فريد واصل قال كلمه جميله جدا والله قال ان هو فرض الراجل قال فرض الله مجموعة علماء قالوا فرض ومجموعة قالوا ان هو يعني مستحب ومجموعة تانية سنة مجموعة قالوا لا ان هو واجب الله في اختلاف عند العلماء والناس لابسينه في في في هذا ال- الوقت العصيب التي تمر الذي يمر- تمر به الأ- التي تمر به الامه امه الان تمر ب- بمنحنى خطير جدا وده وقته نتكلم عن النقاب وده وقته المسجد بيهدم اليهود عاوزين شوف عقيدتهم عاوزين يهدموا المسجد الأقصى وإحنا بندور عليه دلوقتي هو ده وقت معركة مع بعض ده مش وقته هو ده وقته مش كفاية علينا فرنسا تحارب الحجاب مش كفاية علينا الدول الأوروبية تتخذ قرار بمنع الحجاب وبمنع ال- هو في إيه بالضبط هو ده وقته ده شعب أعزل مش لاقي يعني شعب مش لاقي نصرة وده وقت إن إحنا نتخانق مع بعض على النقاب ومعانا العلامة العالم الفاضل المجاهد أسأل الله أن يثبته وأن يحفظه رئيس الهيئة العل... آه، الإسلامية العليا بفلسطين آه، فضيلة الشيخ آه، آه، عكرمة صبري آه، فضيلة الشيخ أنا أحبك في الله آه، نسأل الله بارك الله فيك السلام نسأل عليكم ورحمة أن الله يكون وبركاته ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله جميعا تفضل أخي الكريم آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم وأن يحفظكم وأن يقويكم وأن يرزقكم الإيمان والثبات عليه وأن ينصركم على من يعاديكم والله إن أغبطكم يعني كنت أتمنى أن أكون يعني حذاء في أرجلكم وأن أكون استغفر معكم الله.
يعني أكافح معكم وأجاهد معكم وأسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم قريبا بمشيئة الله وأنا أشكرك شكرا خاص على كلماتك الطيبة آه، سواء على آه، وسائل الإعلام أو في المسجد الأقصى أو في تربية أبناء آه، الأقصى أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك وأسأل حضرتك يعني عن المسجد الأقصى يعني آخر التورات بالنسبة لدخول وخروج الناس وبالنسبة للإخوة المعتكفين داخل المسجد وبالنسبة للمعتقلين وإيه دورنا يعني الجزء الثاني من السؤال دور الأمة الإسلامية هل نستطيع أن احنا نبعت فلوس من مصر من السعودية من أي دولة عربية إسلامية عن طريق أي جمعية مو- يعني في المسجد الأقصى في جمعية نعرف نبعت عليها في رقم حساب ما عاوزين نجاهد بالمال يعني تفضل حضرتك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشكر فضائية الناس على اهتمامها بموضوع الأقصى وهذا ليس بالأمر الغريب ولا بالمستهجن لأن الأقصى هو لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة شأنه شأن المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وأقول إن الأسبوع الذي انتهى كان الاعتكاف رمزا من رموز الثبات وكما هو معلوم أن الاعتكاف عبادة مشروعة ومسنونة في رمضان وفي غير رمضان في الأقصى وفي غيره من المساجد وأن المعتكفين بحمد الله وبعد الله سبحانه وتعالى تمكنوا من منع أي يهودي متطرف يدخل باحات الأقصى بحمد الله من يوم السبت إلى السبت أي أسبوعا أي أنه لم يدخلوا طيلة الأسبوع بحمد الله وثباته هذا بالنسبة إلى المعتكفين وقد انتهى الاعتكاف اليوم بعد صلاة العشاء آه، باعتبار أن الأع- أعياد اليهود اللي تسمى عيد العرش أو البظلة قد انتهت لكن الاعتكاف آه، مشروع وسيقام الاعتكاف في الأيام القادمة دون ربطها بأي حدث آه، معين واما المستوطنين واليهود المتطرفين آه، كانوا يحاولون الدخول الى الباحات الاقصى وفشلوا ولم تتمكن الشرطه الاسرائيليه التي حشدت الالاف من عناصرها في البلده القديمه لكن لم تتمكن ولم تجرؤ على ادخال اي يهودي بالنسبة للتبرعات يا فضيلة الشيخ لأن مع المخرج يقول يعني أما لا- بالنسبة آه.
إلى التبرعات أخي الكريم هناك جمعيات وهناك لجان منتشرة في العالم العربي والإسلامي يمكن من خلالها أن تكون هي الوسيطة والوسيلة وبمعرفتها هي ت- توصل هذه التبرعات إلى مواقعها إن شاء الله جزاكم لأنه الله خير تعرف لابد على فضيلتكم لا يخفى آه، المحاذير التي تضعها امريكا على البنوك آه، في العالم العربي والاسلامي بهدف التضييق على المسلمين وب- وهذه هي حرب اقتصاديه فبالتالي آه، فإن ال- أسلم الطرق هو هو التبرع للمؤسسات القائمة كل في بلده كل في موقعه وه- وهذه المؤسسات تتصرف بحكمة إن شاء الله جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى وأنا يعني رأيت فضيلة الشيخ والعساكر يعني يمنعون فضيلة الشيخ من الدخول للمسجد الأقصى مع أنه الإمام والخطيب للمسجد أسأل الله أن يثبتكم وأن يحفظكم تذكرونني بأصحاب رسول الله والجهاد قائم إلى أن تقوم الساعة حفظكم الله وثبتكم الله وأنا سعيد بسماع صوت فضيلتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات عقيدة المسلمين وعقيدة الصهاينة تعالوا شوفوا عقيدة الصهاينة يا إخوانا آه آه يقول الحاخام شالومو آه غورين إن حركة رابطة الدفاع اليهودية ستخوض ص- آه آه صدعا حادا يعني هيعمل آه يعني آه، هزات بمعنى صح وتصدعات آه، في المسجد الأقصى حدا من أجل استعادة الهيكل وإزالة المساجد بما فيها المسجد الأقصى في عام 1967 احتل المسجد الأقصى كما تعلمون وسيطرة آه، كاملة من بني إسرائيل على من الصهاينة على مدينة القدس بأكملها والضفة الغربية ولكن هم مركزين على المسجد الأقصى وعلى مدينة القدس آه، بمجرد ما استلموا المسجد الأقصى اخوانا بدأوا في الحفريات في عام 1994 آه، 63 حفرية تحت المسجد الأقصى في ثلاث اتجاهات ما عدا اتجاه واحد آه، الحفريات أحاطت من ثلاث جهات ما عدا الناحية الشمالية اللي هم عايزين يدوها في آه، في في المفاوضات ال- ال- الاستسلامية يقول أحد وزراء إسرائيل إنه لا يناقش أحد في أن الهدف لا يناقش أحد في أن الهدف النهائي لنا هو إقامة الهيكل ولم يحني ال... ولم يحن الأوان بعد وعندما يحن الموعد آه، لا بد من حدوث حدوث زلزال يهدم الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه دي عقيدة يا أخوانا بني إسرائيل عقيدة بني إسرائيل يا أخوانا هي دي عقيدتهم ناس بت بتحارب بعقيدة بتقاتل بعقيدة بيجمعوا أموال من أنحاء العالم بعقيدة بيجيبوا سياح من أنحاء العالم بعقيدة بيجيشوا جيش بعقيدة بيبنوا مدارس على عقيدة بيحاربونا بدين بعقيدة وشوف همة هؤلاء بعقيدتهم الفاسدة الضالة وعقيدة المسلمين الصحيحة بالله عليكم ألا يجعل الإنسان منا أن يبكي على حال المسلمين والله ويحزن قلبه على حال المسلمين هذا ما أردت أن أقول هذه الحقائق للإخوة فأجل ذلك طيب أخي الحبيب ناخد فاصل مع مخرجنا عشان نبدأ نربط ال- المسجد الأقصى بحرب 73 أكتوبر بمشيئة الله سبحانه وتعالى العاشر من رمضان بمشيئة الله سبحانه وتعالى نروح مع فاصل ثم نعود بمشيئة الله سبحانه وتعالى
معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
سنعود بمشيئة الله
مفيش حاجة بتستخبى لو السكر ده مستخبى الشوائب اللي فيه ما تدوبش بتعكر لونه وتغير طعمه لكن اللي بسكر الأسرة أظبط لون وطعم شايفة الفرق سكر الأسرة نقاء على مية بيضة
عدنا بحمد الله
معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
وعدنا بحمد الله سبحانه وتعالى الحمد لله كفى واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هذه الحقائق ينبغي ان نجعلها امام اعيننا ايها الاخوه والاخوات. الحقيقه الاولى عقيده عقيده المسلمين وعقيده الصهاينه. الامر الثاني كما قلت لحضراتكم رساله كانت من هؤلاء الذين اتحدوا مع بني اسرائيل مع بني صهيون رسالة آه، كانت آه، تصل تصل عن طريق الفضائيات إلى الشعب الفلسطيني أنك في المعركة بمفردك وهم كانوا مستنيين رد الفعل على ألسن الإخوة عبر فضائياتهم وفعلا وجدنا لغة كده إن محدش خرج إن كان الغضبة قليلة إن كان لا احنا مش عاوزين ننظر لهذا بهذا المنظور حتى لا يصاب الناس باليأس والإحباط وأنا أبشركم بخير بإذن الله ولا بد من خطوات عملية تعلموا علم اليقين أن الاستعمار كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله الاستعمار فسد العالم الإسلامي خلال أكثر من 60 سنة فمطلوب من الشعوب التي ربوها على الفساد وعلى البعد عن الله وعن أن الأفلام والتمثيلية هي العقيدة الصحيحة وأن المساجد وأن الدين وشمولية الإسلام هذه يعني يعني دين بتاع الجمال والحمير والتخلف إلى غير ذلك عاوزين الناس اللي اتربت على كده تهب للأقصى فإحنا محتاجين إن إحنا نحط خطوات الخطوة الأولانية إن أعدائنا ركزوا على ثل... على أربعة أمور أستطيع أن أقول لكم أمرين أما الأمرين الأخريين لا أستطيع أن أقولهما على الشاشة الأمر الأول ركزوا على الإعلام عملوا جيل خطير جدا في الإعلام الجيل ده هو اللي استلم الإعلام وفسد فساد عريض وضيع القدس من قلوب الناس الأمر الثاني أيها الإخوة والأخوات التربية والتعليم ولذلك أول ما جه طه حسين من فرنسا مباشرة سلموه وزارة المعارف وزارة التعليم وعملوا له الجامعة المختلطة إلى غير ذلك وبدأ الأعداد الرهيبة اللي سفروها بره اللي غربوها دول بره ومسحوا الإسلام من عقولهم ومن قلوبهم وقالوا أن الغرب هو الحضارة والتقدم وإلى غير ذلك الجيل الكبير ده ما يزيد عن 200 ألف جم دول وسيطروا على التعليم وفسدوا قلوب وعقول الناس وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى طبعا المرحلتين التانيين ما أقدرش أقول عليهم دلوقتي يا أخوانا لكن هم دول المطلوب مننا إيه المطلوب مننا يا أخوانا أول حاجة إن كل أب فيكم محتاجين الأيام الجاية ما ندخلش كلية طب ولا كلية هندسة عندنا كسرة ومش لاقيين شغل محتاجين يا اخواننا كل مؤمن صادق يدخل ابنه جامعة ال ال الإعلام يبقى محتاجين مذيع مسلم فاهم إسلامه صح محتاجين آه مقدم في القنوات الفضائية راجل فاهم دينه فهما صحيحا محتاجين يا اخواننا آه آه الكاتب الصادق مع الله مش المنافق الذين يقبضون من السفارات الأمريكية والإنجليزية والبريطانية لا محتاجين إحلال يا اخواننا وتبديل لازم ناخد خطوات عملية لأن احنا كده ماشيين غلط مش كل ما يحصل حاجة لازم أصلا نطلع يومين كده نصرخ ون- وبعد كده لا محتاجين نعمل يا ريت ناخد خطوات إيجابية ده مطلوب آه، آه، منا أيها الإخوة والأخوات نحط خطة طويلة المدى شوية ده المطلوب منه ومنك الحاجة التانية المطلوبة برضو كلية التربية ونربي ابننا تربية سليمة على الإسلام نحافظه القرآن بعض البلاد الإسلامية منعت الحجاب والله منعوه خالص في دولة إسلامية مش مصر على فكرة ممنوع منعا باتا أي غطاء على الرأس وهي دولة إسلامية ودولة تقول قال الله وقال رسول الله ومنع الحجاب منعا باتا هنشوف لحد فين ودولة إسلامية عربية منعت الكتاتيب قالوا الكتاتيب ديت هي بتطلع الناس الصالحة شوف بيعملوا لنا عمليه نضوب يقول لك هم دول المدد للناس اللي بيتكلموا عن شموليه الاسلام والايمان والاقصى طب ما احنا ايه ننضب هذا المعين نعمل ايه اغلقوا الكتاتيب عشان يبقى ما فيش امتداد فاذا فاحنا محتاجين خطط الناس عماله تخطط لنا واحنا نايمين الحاجه الثالثه ان كل اب وكل ام تحط كده صوره الاقصى في البيت صورته كده وتقول لابنه خلي بالك اغتصبوا وعايزين يهدموه في رقبتك يا ابني ليوم الدين اللهم اني قد بلغت يا رب اللهم فاشهد الحاجه الثالثه ان احنا نتبرع يا اخواننا نتبرع نتبرع للاخوه عشان نسندهم محتاجين اموال يعني في ناس هدمت بيوتها في ناس اعتقلت وهيرفدوهم من العمل هياكلوا منين ويشربوا اسرتهم هتاكلوا منين هتاكل منين فلا بد ان احنا برضه نجاهد بالمال تعالوا بقى نخش مع بعض في العنصر الثاني يا اخواننا آه، المسجد الاقصى ونصر العاشر من اكتوبر و6 اكتوبر ومعانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مين معانا يا استاذ حمدي الاخ حسين السلام عليكم اخ حسين وعليكم السلام ورحمة الله- ورحمة الله وبركاته
معاك اخوك أنا- سالم أخبار سعادتك إيه؟
بخير والحمد لله بارك الله فيك الحمد لله معلش فيه والسلام ومتعلقين بس التعليق الأول اتفضل على ال- موضوع قضية القدس يعني والأقصى اتفضل يا أخ حسين هو المقاطعة نعم منذ سنوات أو منذ يعني أربع أعوام أو أكثر لدينا بالمقاطعة البيبسي والكاكولا وما إلى ذلك نعم فاخترعوا فكرة جهنمية أعطوا المحلات ثلاجات مجانا تابعة لشركة بيبسي وكوكاكولا والكلام ده كله والرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا قليل لو صاحب هذا المحل أو السوبر ماركت اتقى الله عز وجل ولم يبع دينه لم يرضى أن يبيع هذه الس- يبيع يبيع هذه السل- السلعة في محله ده الشيء التعليق الأول إن إحنا خذلنا الفلسطينيين منذ سنوات كنا عندنا مقاطعة بيبسي والكلام ده كله واللاعب الشهير صاحب الفانيلا الشهيرة تبنى بعد ذلك الاعلان عن بيبسي انت بتدافع عن غزه وكذا وكذا لا يجوز انك بعد كده تتبنى انك تعلن بنفسك عن بيبسي دي حاجه الحاجه الثانيه موضوع النقاب آه، دي رساله بس سريعه اوجهها لرؤساء الجامعات اللي منعوا المنتقبات من دخول المدينه الجامعيه هقول لهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد قال صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب الزائد في كتاب الله زي الشيعة مثلا والمكذب بقدر الله الحتة اللي جاية دي بقى وجهها رؤساء الجامعات اللي أصدر هذا القرار والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله بهذا القرار تسلطوا على أمة محمد بالجبروت وأذلوا من أعز الله بالطاعة وهم المنتقبات وأعزوا من أذل الله بالمعصية وهم المتبرجات وبعد ذلك والمستحل حرمة الله والمستحل من إترته ما حرم الله والتارك السنة أي أن التارك السنة اختيارا ممن لعن من قبل الله وقبل رسول الله بارك الله فيك يا أخ ومن حسين.
حديث يخلع قلبي جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا يا أخ حسين وأعتذر إليك لأن الوقت يعني وأنا أؤيدك يا أخي الحبيب والله بارك الله فيك معانا الأستاذ أحمد من الإمارات السلام عليكم آه، مع محتاجين يا اخواننا ان احنا نسد اخواننا حتى وبالكلمه في الفضائيات يعني ما نمنعوش الكلمه لاخوانكم في فلسطين نقول ان احنا معاكم يعني معانا ام مين يا استاذ حمدي معانا ام يوسف السلام عليكم يا ام يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ايوه يا شيخ ورحمة الله.
سالم انا احبك في الله والله وربنا يعلم
بارك الله فيك اتفضلي يا ام يوسف والله يا شيخ سالم انا وانا انا حزينه على اللي بيحصل والله العظيم حزينه فين المسلمين المسلمين راحوا فين لما يسيبوا حاجه زي كده دول بهدلونا احنا كده بنتبهدل والله بنتبهدل والله بنتبهدل والله العظيم والله انا ست وقاعده في بيتي والله لو اقدر اعمل حاجه اقدر بس انا مفيش مفيش حاجه في ايدي والله والله ما في حاجه صعبانين عليا والله صعبان على المسجد صعبان عليا ديني صعبان عليا انا اقول لك ايه بيتكلموا على النقاب هم هقول لك ايه والله العظيم انا بكلمك دلوقتي وانا مش قادره اتكلم والله انا بقالي اكتر من اسبوعين عايزه اكلم حضرتك مش عارفه اكلم حضرتك كان جزاكم الله والله خيرا يا ام يوسف بارك الله فيك عشان الاخوه في فلسطين يعرفوا ناس غضبانه مش زي ما انتم متخيلين يا اخوانا ده نبض الشارع انا نزلت بس اعمل احصائيه في الشارع كده لقيت 100 فرد كل 100 فرد جواه غليان ال100 كلهم جواهم غليان ما لقيتش واحد كده بيفكر في في فيلم ولا في تمثيليه ولا في كوره مش في مخ الناس كلها مهمومه مش زي ما انتم متخيلين لكن دي كانت رساله عاوزه توصل لكم وصلت لكم فعشان كده لا تيأسوا من روح الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان شاء الله انتم الاعلون ومعانا الأخ مصطفى السلام عليكم يا أخ مصطفى أستاذ مصطفى من المغرب الحبيب والشقيق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يا يا شيخ سالم والله احبك في الله أحبك الله دحتني فيه بارك الله فيك فانا فانا اتبع اتبع ب- آه، ف- ما- برنامج فضف- فضفضه منذ منذ مده طويله ولكن آه، م- ملاحظتي في هذا البرنامج هي التاليه ان صوره الاقصى م- آه، ان ال- الاعلام الص- الصهيوني يحاول تضليل المشاهد المسلم ب- بابداء صوره مسجد الصحراء عوض مسجد الاقصى وهذه ملاحظه يجب يجب تنبيه الم- ال- تنبيه المسلمين أخي الحبيب إليها.
أخ أخي الحبيب عندكم نعم.
في المغرب الناس كانت غضبانة ولا مش غضبانة آه، الناس غضبانه ومتضايقة ولا مش متضايقة متضايقه متضايقه جدا وعاوزين ينصروا الأقصى ولا ما ينصروش آه، آه، انا آه، انا بيدي حيله عاوزك تقول للإخوة في في في في في القدس وفي فلسطين عاوزك تديهم رسالة تقول لهم إيه نعم آه، انا ف- انا انا على على فكره انني في أي- ايام غزه انا اتصل- اتصلت بهم اتصلت باخواني في غزه وحاولت اقول لهم اني معهم في في في معاناه بعثتهم و- وادعو لهم ادعوهم صباحا ومساء وفي اي صلاه تجب الى الله اطلب الله ان يعينهم فليس فالسلاح الذي اتوفر عليه هو سي- هو هو, آه، هو, هو الدعاء لا بارك غير.
الله فيك وجزاكم الله خيرا وأنا السلام سعيد عليكم.
باتصالك أخي السلام الحبيب وأنا أحب المغرب والله أحبهم حبا شديدا أهل المغرب أهل الإيمان والتقوى والصلاح حسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحد أصلا أن يجعل المغرب آمن مطمئن إن شاء الله وسائر بلدان المسلمين معانا الأستاذ رمضان من رفح الحبيبة المصرية السلام عليكم أخي رمضان السلام عليكم ازيك يا عم الشيخ سالم الله يسلمك الله ينور حبك في الله أنا من زمان والله نفسي اكلمك أحبك الذي أحتني فيه الله يصلح حالك ربنا يبارك لنا فيك انا الله.
والله بس انا يعني ب- بس بتعجب ازاي ان احنا القرارات المصيريه تبقى في ايد حفنه تعتبر حفنه مرتزقه وحفنه مهجوره احنا ليه كان ليه قرار مخصوص الشيخ سالم اتفضل ان الناس اللي فضيله الشيخ يوسف القحاوي والشيخ والشيخ علماء الازهر ي- شيخ علماء ال- ال- الدين الاسلامي وعلماء ال- ال- رابطه العالم الاسلامي يشكلوا لجنه تقصي الحقائق ازاي يتم تاجيل البث القرار بتاع م- مذبح مذبح غزه ازاي الكلام ده يعني نعم يعني زي الاف تروح الالاف تروح هباء وعلى ايد رئيس رئيس السلطه اللي هو اسمه رئيس السلطه طب ازاي؟
نعم دي حاجه بالنسبه بالنسبه اقتراح برضه الاخير دي هتقترح ان يتم يتم ارسال لقناه الناس توقيعات للناس ب- ب- مثلا مليون توقيع 2 مليون توقيع ويروح للسيد الرئيس بحيث يتحرك في الكلام ده لان ده موضوع يهم كل مسلم على وجه الارض نعم واحنا مسؤولين بالكلام ده اللهم بالله صلى الله عليه وسلم عاوز- ربنا اعلم ان احنا ملناش حيله غير كده عاوزك تديني رسالة للإخوة في فلسطين تقول لهم إيه
ربنا ينصرهم ربنا ينصرهم وربنا ان شاء الله يكون معاهم دايما ويتاكدوا ان احنا معاهم قلبا وقالبا وان احنا بنتمنى والله والله العظيم بنتمنى ان احنا نكون شهداء وان احنا ن- ن- نفسنا نفسنا نكون بجوارهم في الموقف برغم ان احنا في رفح رفح مصر واللي بيصيبهم بيصيبنا واي ضرب بيصيبهم احنا بنشربه كانه ضرب في قلوبنا يعني قبل ما يهز مساكننا بيهز قلوبنا قبل منهم وربنا ان شاء الله ينصرهم بإذن وربنا ان شاء الله يكتب يكتب النصر لهم باذن الله رب بإذن الله العالمين جزاكم الله خيرا معانا الأخت داليا السلام عليكم يا أخت داليا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ سالم بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك والله يا شيخ سالم اللهم آمين يا رب آه شيخ سالم من فضل حضرتك انا عايزه بس اقول حاجه احنا والكلام ممكن يزعل الناس احنا امه لا تستحق النصر يا شيخ سالم هقول لحضرتك على حاجه لما نكون احنا اصلا يعني في بلاد مسلمه عايزين ان احنا ننتصر على اليهود وزعلانين علشان المسجد الاقصى و... وفي بلد مسلم بنمنع المحجبه ان هي تدخل الجامعه وبنسمح للمتبرجه يعني بنستحل ما حرم الله وبنح... و... و... وبنستحل محارم الله بمعنى اصح وبنحرم ما احله الله وشرع الله يبقى ازاي يا شيخ سالم ان احنا ننتصر او ان احنا نقول ان احنا زعلانين عشان المسجد الاقصى واشمعنى في التوقيت ده بالذات أيوه يعني التوقيت اللي فيه يعني انا مش بقول ان ده مش من محض الصحف الصدفه لا أبداً مش يا شيخ صدفة سالم.
لا مش صدفة لا ده مش من الصوت ده من- ده بسبب ازاله يعني عايزين نعمل بلبله أيوة.
في الشارع علشان الناس تتصارع في قضيه المفروض انها من اصول الدين نعم.
فرض ولا فضل ولا حتى حريه شخصيه طب انا هقول لحضرتك على حاجه لما يكون دكتور دلوقتي دخل يعمل عمليه وساب فوطه في بطن المريض نبطل طب يا- يا شيخ سالم هما بيتحججوا بان المنتقبه بتتخفى تحت النقاب وبتخش تعمل جرايم في الجامعه في وإن- شرطة في شرطة نسائية موجودة في الجامعة أمال بتعمل إيه الشرطة هي دي النسائية الحاجه دي اللي بي- اللي لا.
بيقولوها. ولما تكون عميده كليه الدعوه تقول والأخوات أنا فاهمة لما بشتغل تيجي ضمن الأخت اللي المنتقبات.
آه لما تكون عميدة كلية الدعوة لما يكون مننا علماء بيتكلموا بألسنتنا يطلعوا يبقى المشاهد والله مسكين يا شيخ سالم الناس الناس العوام مش فاهمين حاجة نعم.
يعني لما تطلع واحدة وليها اسم كبير جدا والناس بتثق فيها تقول أنا بشمئز من المنتقبات ودي عادة يهودية وعادة فرعونية وعادة جاهلية لا ووطن لا لا ومعرفش.
لا اليهود مش عادة مش عادة يهودية على سبحان فكرة الله، وعميد دي مش كلية عادة الدعوة.
يهودية اليهود كانوا بيلبسوا النقاب أصلا ده- وبال- وال- آه، اليهود ما وال- لبسوش وبتتكلم النقاب بيها عمرهم ما نفسها لبسوا ممكن تلاقيها نقاب لابسه بنطلون يا شيخ لا.
سالم وبتتكلم باسم الدين الناس العوام للاسف لما بتسمع كده بتترعب وبتصدق الكلام دوت وهو ايه الخطوره في كده بارك فاحنا الله فيك.
الاول محتاجين ان احنا نعرف الناس الصح ايه والغلط ايه جزاكم الله خيرا اخت داليا وانا سعيد بمداخلتك على فكره انتوا عارفين عقيده يا اخوانا اليهود دول مش مش اهل كتاب ولو كان عندهم نقاب عاده يهوديه مش ممكن تكون مفروضه عليهم عن طريق سيدنا ابراهيم او سيدنا يعقوب او سيدنا سليمان او داوود ما دام بتقولوا انها عاده يهوديه احنا عمرنا شفنا واحده يهوديه لابسه نقاب لا حول ولا قوه الا بالله ما عادش وقت طيب وقتنا خلص يعني طب خلاص طب آه، 6 اكتوبر وانتصار اكتوبر وابطال اكتوبر وأ- واهل مصر الحبيبه وابطال القوات المسلحه لان انا بحب القوات المسلحه حبا شديدا يعني ابطال القوات المسلحه وابطال الشرطه لان الشرطه دخلت في المعركه ايضا وابطالنا الابطال عاوزين نحتفل بيهم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ونربط ده بالمسجد الاقصى ويشاء الله ان نتحدث عن انتصار اكتوبر مع الاقصى الحبيب اللهم اجعل يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم لا نبتغي من ورائه سمعة ولا رياء اللهم اجعله خالصا في وجهك واجعله في خالصا لوجهك واجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاك اللهم إنا نسألك أن تثبت قواعد المسجد الأقصى من الهدم ومن التدمير اللهم ثبت إخوان المجاهدين في الأقصى اللهم ثبت إخوان المؤمنين الصادقين في الأقصى اللهم اربط على قلوبهم اللهم دم بالسلاح يا حي يا قيوم اللهم دم بمدد من السماء اللهم ادخل في قلوبهم السكينة والإيمان وانصر إخواني المجاهدين في الضفة وفي غزة وفك الحصار عن أهل غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان وانصر المجاهدين في كل مكان وانصر كل مظلوم في كل مكان اللهم حبب قلوب الموحدين في الأقصى واجعلهم يجاهدون من أجل الأقصى اللهم إنك يا حيكم اللهم لا تستبدلنا اللهم لا تستبدلنا بهذا التقصير اللهم اغرز آه، في قلوبنا الإيمان والإخلاص لك ولبيوتك في الأرض يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أحبابك في الأرض اللهم اجعلنا من أحبابك في الأرض اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين منا الدعاء وعليك الإجابة أيها الإخوة والأخوات وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأقصى غضب ونصر آه، الله سبحانه وتعالى نصر الأقصى وعاد الصهاينة مدحورين بقلة مؤمنة صادقة في القدس عندما تخاذل أو كما صور تخاذل المسلمين بالنسبة لقضية الأقصى وفلسطين ولكن الله قد نصركم وعزكم ورفعكم فهنيئا لكم هذا النصر وهنيئا لكم هذا الجهاد يا أهل الأقصى ويا أهل فلسطين الله نصركم وعزكم بفضله وبكرمه كما عز أهل غزة ونصر أهل غزة جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والمشاهدة سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر